قد تجدد تقدم كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين موضوع هذه الليله تامل في الايه التي تقول كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله في رمية 8 28 الذي يحب الله يقبل كل شيء من يد الله بفرح وي- ويعرف تماما ان هذا الامر لخيره حتى لو بدا الامر صعب شوي ولذلك كلمة كويسة قالها قالها أحد القديسين قال المر الذي يختاره الرب لي خير من الشهد الذي أختاره لنفسي يعني إيه الكلام ده؟ يعني الله يحب البشر أكثر مما يحبون أنفسهم والله يعرف الخير للناس أكثر مما يعرفون الخير لأنفسهم والشخص الذي يحب الله يثق بالله ويكون متأكدا تماما ان كل شيء من يد الله كويس وخير وبركة لان الله لا يصنع الا الخير واحنا في صلاة الشكر بنقول فلنشكر صانع الخيرات الله يعني صفة من صفات ربنا انه دايما يصنع الخير ولا يعمل سوى الخير ودي تدي الانسان اطمئنان في حياته ان كله للخير تقول طيب آه، افرض ناس اشرار عملوا شر للواحد ربنا قادر ان يحول الشر الى خير او على الاقل يخلي نتيجته خير او نهايته خير زي ما بيقول الكتاب نهاية امر خير من بدايته ما دام الواحد يشعر ان كله للخير يبقى يطمئن ويكون في قلبه سلام ده اللي يحب ربنا لكن ما بيحبش ربنا ممكن يتذمر على كل ما يعمله الله وممكن يلخبط في الكلام وممكن يجدف على ربنا يقول له ليه يا رب بتعمل كده؟ دي ما يعملهاش اللي بيحب ربنا. ربنا فدي حتى مع الطبيعة كله عملها للخير يعني تتابع الفصول فصل حر وفصل برد وفصل متوسط ده لخير الإنسان برضه وتتابع الليل والنهار ربنا ما خلاش الدنيا كلها نهار أو الدنيا كلها ليل إنما أوجد النهار فرصة للعمل وللنشاط والليل فرصة للهدوء والنوم وطبعا الصلاه أوجد نور الشمس المبهر وأوجد نور القمر الهادئ الجميل اللي ينير في هدوء وخلى فيه تنوع حتى في البشر برضه للخير يعني لم يجعل جميع الناس أذكياء مثلا لو كل الناس في درجة واحدة من الذكاء ما يقدروش يعيشوا مع بعض عقول تصطدم ببعضها لكن في ناس ربنا خلقهم للتفكير والتخطيط وناس للتنفيذ لما يتلقونه من إرشادات والاثنين يمروا مع بعضهم للخير بل أيضا تنوع الألوان والمذاقات والطباع عملوا ربنا الخير يعني خلى نفسية المرأة تختلف عن نفسية الرجل برضو للخير المرأة فيها الطيبة والهدوء والحنو اللي يصلح للأمومة والرجل فيه ال- الحزم اللي يصلح للتربية وال- والإدارة والاتنين يمشوا مع بعض مع انهم مش واحد لكن يمشوا مع بعض ومن ضمن الحاجات اللي عملها ربنا للخير حاجات عجيبة انه بيخلي فيه طريقة حتى للحيوانات الضعيفة انها تنجو من الحيوانات القوية يعني مثلا الاسد قوي جدا يقدر يفترس الغزال فربنا خلى الغزال عنده سرعة جري اكتر من الاسد فيقدر يهرب منه الكلب اقوى من القط يقدر يفترسه لكن خلى القط يقدر يقفز على شجرة على حيطة ما يقدرش يطول القط يقدر يفترس الفار خلى الفار يقدر يحفر ويعمل له خنادق تحت الارض ما يقدرش يعملها الكلب فيعني ادى الضعيف فرصة انه ينفذ من القوي برضو للخير مرة بصيت للتكعيبة اللي موجودة في التير تكعيبة قلب فلاحظت شيئا عجيبا لا مش شيء عجيب هو بيحصل باستمرار يعني ان في خلال الشتاء يبقى تنفض كل اوراقها بتاعت الكرمة وتبقى زي حطباية كده عشان الانسان يقدر يقعد تحت التكعيبة ويتمتع بالشمس في فصل الشتاء لما نوصل لقرب الصيف وفترة الاسمار نجد الخضرة غطتها عشان يقدر الواحد يقعد في في الظل في الهدوء فربنا بيخلي كل حاجة تمر للخير إن كان الله يهتم بالحيوانات الضعيفة فكان بالأولى الإنسان اهتمامه بالإنسان يكون أقوى بلا شك وهو يعني محب للبشر يعني خدوا مثل بالأمثلة خطية آدم خطية آدم كانت شر ما فيش شك وعصيان لربنا وأكر من الشجرة المحرمة وغيره وطرد من الجنة وشعر بالعري الأخر لكن كان هذا للخير لو ما كانش آدم أخطأ كان هيقعد طول عمره في الجنة مع الحيوانات والطيور والأسماك وخلصت على كده مش هيتمتع بالحياة الأخرى الجميلة اللي هي أجمل بكتير جدا من جنة عدن واحد يقول طيب إبليس هو إبليس أخطأ ربنا ليه ما أفناش إبليس كان يقدر يفنيه في لحظة يفنيه لكن لم يفعل تركوا للخير لاختبار حرية الإنسان ونقاوة الإنسان وطهارة الإنسان على رأي المثل لما بيقول لا يكلل في الحرب إلا الذي انتصر ولا ينتصر إلا الذي يحارب ولا يحارب إلا الذي له عدو إذا معناه وجود عدو وحرب ومجال للانتصار يرشح الإنسان للمكافأة الأبدية والشيطان ربنا هيفنيه يفنيه هيلقيه في البحيرة المتخذة بالنار والكبريت يعذب نهارا وليلا في حاجات كتيرة في قصص الآباء نجدها تورينا المثل ده كويس قوي يعني خذوا مثلا لي او رحيل كون ان ابونا يعقوب يتفق على انه يتجوز رحيل وبعدين يبص ليه خدعوه وادوا له ليئه وبعدين كان هذا للخير ايضا ليه للخير ليئة هي اللي جابت له عيال اكتر من رحيل وليئة هي اللي جه من نسلها يهوذا اللي هو سبط الملوك وجه من نسلها لاوي اللي هو سبط الكهن- الكهنوت فيعني كل الرئاسات جت من ليئة اللي كانت مرفوضة يعني ما كانش خير برضه بل ليئة جه منها داوود النبي وجه منها المسيح من ليه فيقعد الواحد يندب ويقول ليه خدعوني و- وجوزين واحدة بتاع واحدة ربنا عملها للخير يوسف الصديق مثلا انسان مشي في حياة البر على الاخر من كل ناحية فكانت النتيجة ان اخواته خدوه ورموه في البير وحبوا يموتوه وباعوه للاسماعيليين وبعدين بقى عبد في في بيت فوتيفار واتدبرت له مؤامرة واتهم ظلما في بيت فوتيفار والقي في السجن كله للخير ليه بقى وهو في السجن تعرف على الاثنين اللي بيخدموا فرعون وفسر لهم احلام وصدق وعن هذا الطريق عرف عند فرعون وبعدين جابوا يفسر له احلامه وخلاه الثاني في المملكة وكل حاجة في ايده فكانت لخيره يعني هو لو ما جرالوش اللي جراله في بيت فوتيفار كان زمانه عبد في بيت فوتيفار ولو ما جرالوش اللي حدث من اخوته كان زمان مجرد راعي غنم لا قيمة له ولا مركز ولا عظمة ولا حاجة لكن ربنا سمح بانه يباع من اخوته وانه يضطهد من امرأة سيده وانه يلقى في السجن ظلما كل ده لخيره مش لخيره بس لخيره ولخير الشعب كله لانه استطاع ان ينقذ الناس من المجاعة ولخير اخواته لانهم شعروا بخطيتهم وقالوا حقا نحن اذنبنا الى اخينا لما حصل وحصل وحصل وخير للعيلة كلها ان جم في فترة المجاعة هو تولى الانفاق عليها فيبدو الامر من بره ان هو متعب لكن لما نشوف النتيجة بتاعته نلاقي انها خير ضيقات داوود مثلا من شاول الملك شاول الملك اللي طارده من برية لبرية ومن مدينة لمدينة وسلط عليه حتى مراته عشان يقتلوه مفيش فايدة والضيقات اللي جات له من عيلة من يؤاب ابن الصروية بتاع الجيش والضيقات اللي جات له حتى من ابن أبشالوم والناس اللي كتير اللي وقفوا ضده كل دي كانت مادة للمزامير وللمشاعر الطيبة اللي بيقول فيها يا رب لماذا كسر الذين يحزنونني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص إله وأنت رب هو ناصر مجدي ورفع رأسي فكانت الضيقات اللي, اللي خدتها تحولت إلى مزامير وتحولت إلى مشاعر طيبة وأعطانا هذا التراث كله من المشاعر ومن المزامير طب ولو ما كانش اضطهد كان زمان ويرعى الغنمات القل- القليلات في البرية زي ما كان في الأول وكان زمان شاب كده أشقر مع حلاوة في العينين ربنا خلى بالضيقات يخشوشن ويبقى ليه صلابة ويصلح للملك لكن كان في الأول يعني آه، لسه كان لسه عظمه طريقة فكله كان للخير كله كان للخير ناخد مثلا حكاية بولس الرسول وشوكة في الجسد يقول ملاك الشيطان ليلطمني لكي لا أكتب ضربه بشوكة في الجسد والشوكة دي كانت للخير صحيح انه اتضايق منها وانه طلب ان ربنا ينجيه قال له لا كفايه عليك تكفيك نعمتي لكن كانت مفيده ليه لاني لئلا ارتفع من فرط الاعلانات الرؤى والاستعلانات والصعود للسماء الثالثه و- وكل ال- و- وتعب اكثر من جميع الرسل كان ممكن يرتفع قلبه لكن ربنا سمح انه يضرب بالشوكة دي في الجسد عشان نفسه ما ترتفعش فكان التواضع ليه مفيد لأن كثيرين سقطوا نتيجة ارتفاع القلب والمرض والألم عموما ممكن يكون ليه فوائد كثيره فوائد للمريض نفسه ده ممكن ألم شديد يجيب مفعول عند إنسان أكثر من 100 عظة خصوصا الآلام الصعبة في بعض الأمراض يعني بتفيد الشخص إنها تقربه إلى الله وتفيد أصحابه وقرا- وقرايبه انهم يلجأوا الى الله برضه وفيما هو يتألم يبقى قادر ان يعين المتألمين ايضا وايضا بعض الآلاء الامراض ال- الاطباء ما يلاقوش ليها علاج زي بعض السرطانات مثلا الخطيرة والحاجات دي وبعض امراض ما لهاش علاج كل دي برضه للخير لكي العلم نفسه لا يصيبه غرور ويفتكر انه قادر على كل شيء برضه يشعر العالم اللي استطاع بالعلم انه ير- يوصل للقمر و- و- و- ومركبات الفضاء والحاجات دي ويعمل الاختراعات الكبيرة الكتيرة دي اللي موجودة زي النت وزي التليفون ال... تليفون السيارات والحاجات دي العالم اللي وصل للحاجات دي يجد نفسه في حاجات ما بيقدرش عليها فيتضع فيتضع فدي برضو كانت للخير المشاكل اللي تصيب الإنسان برضه للخير مشكلة تخليه يفكر ت- تخلي مخه يشتغل أو قلبه يشتغل لا واحنا تلامذة صغيرين في الثانوي كان لما جيلنا تمرين هندسة خفيف نشعر ان احتقار لعقليتنا لكن كل ما كان التمرين معقد كل واحد لازم يعمل له عمل من هنا ومن هنا ويفكر تروق الذهن وتدي حدة في التفكير وسعة في التصرف وبرضه لعلهم خلوا المواد موجودة بيدرسها الواحد مع انه جايز يطلع يشتغل شغلانة ملهاش علاقة بالهندسة ولا بالتمارين لكن نفس ال- الحاجات دي بتوسع مخه ومداركه وتدي له فرصة وفي انسان المشاكل تقربه لربنا تبقى مدرسة للصلاة ومن غير المشاكل ما كانش يصلي ولكن يدعو الله في وقت الضيق وبتدي خبرة في الحياة والمشاكل على الرأي المثل يقول الرأي الشاعر اللي بيقول جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي يعني دي فايدة جانبية برضه بقول عند الشدائد تعرفوا الإخوان برضه فايدة الفقر واليتم الفقر واليتم مدرسة للعصاميين الشخص اللي المال كتير عنده جايز يعتمد على المال ولما ما يذاكرش التلميذ يقول له يعني ابويا يجيب لي مدرسين خصوصيين ويصرف وايه يعني حتى اللي معيد السنه مصاريفه كتير لكن الشخص الفقير يهتم كيف ينجح وكيف يتفوق ويبقى شخص عصامي يقدر يبني نفسه كما انه تقربه هذا ايضا الى الله الموت جايز الناس يفتكروا الموت ده شر ويخافوا من الموت ويصلوا ان ربنا ينجيهم من الموت ولما واحد يموت لهم يلبسوا اسود وتبقى حكايته حكايته لكن الموت اللي هو يبدو كده برضه للخير لان لولا الموت لا ينتقل الانسان الى ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر ومن عشرة الناس اللي في العالم يصل الى عشرة الملائكة والى عشرة الله نفسه وساعات الموت له فوائد اخرى يعني القديس الانبا انطونيوس اللي جذبه الى الحياة النسكية موت ابوه فلما مات والده نظر الى والده وقال له اين عظمتك واين غناك واين واين واين لقد خرجت من العالم رغم ارادتك مكره لكن انا ساخرج منه بارادتي قبل ان يخرجونني كاره يعني برضه كان لها فوائد وبالنسبه للامبابولا السائح نفس الوقت احتياج الناس المثل يقول الحاجه ام الاختراع يعني جايز الواحد في الاحتياج يفتكر دي مشكلة وقع فيها كل كله للخير أول ما يجي الاحتياج الناس يفكروا كيف ينتصرون على هذا الاحتياج بالاختراعات والحاجات الجديدة وبرضه يلاقوا كل حاجة انتهت برضه الخير الكوارث الطبيعية اللي بتيجي بتجيب تعاون من الدول مع بعضيهم يرسلوا لهم قمح يرسلوا لهم أدوية يرسلوا لهم أغذية يرسلوا لهم اطباء يهتموا بيهم برضو بتوجد شيء من النواحي التعاطف بين البشر وبعضهم وهكذا ايضا في حالات الفقر والمرض والحاجات دي الناس بيتعاطفوا مع بعض يا ريت الواحد يفكر في الخير اللي موجود في كل حاجه ويقول كله للخير ويبقى مبسوط وشعر ان كل حاجة من ربنا يشكر عليه الا الذين لا يحبون الله فيتذمرون عليه اتفضلوا نصلي